باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بعد ايام قليله نودع عام 2001 ينتهي عام 2001 ويبتدي عام جديد ولكن ليس معنى انتهاء عام 2001 أن كل ما فيه قد انتهى لا أبدا بل الأعمال التي عملت فيه ستظل باقية مكتوبة في أسفار الله وتعلن يوم تفتح الأسفار وتكشف الأعمال وتعلن الأفكار ونقف لنحاسب عنها أمام الله ولكن تنمحي هذه الأعمال كلها تمحى وتضيع إذا تبنى عنها توبة حقيقية لأن ربنا بيقول عن التوبة الحقيقية بالنسبة للأعمال لا أعود أذكرها لا تحسب عليهم ولا أعود أذكرها وبيقول عنها داود النبي اغسلني فأبيض أكثر من السلك إذا يا ريت بالنسبة لأعمالنا الخاطئة التي عملناها سنة 2001 وما قبل ذلك أن نحاسب أنفسنا عليها قبل أن يحاسبنا الله عليها زي ما قال القديس مكاريوس الكبير احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك نجلس ونحاسب أنفسنا لأن القديس أنطونيوس الكبير أب الرهبنة يقول إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله فيا ريت نفكر في أنفسنا ماشي إزاي ولهذا يحسن ان في نهاية العام وادينا بقول لكم فاضل اربع ايام ولا حاجة ولا خمسة ان كل واحد يجلس الى نفسه ويحاسب نفسه عن كل صغيرة وكبيرة وان كان دقيق ما يعتبرش ان في حاجة صغيرة كل خطايا خطايا كبيره يجلس الإنسان يحاسب نفسه ومحاسبة النفس لها فوائد كبيرة جدا القديس أغسطينوس تغيرت حياته تماما إلى الضد وإلى أفضل لما جلس وحاسب نفسه وغير نفسه يعني مش المهم الواحد يحاسب نفسه بس وإنما يقرر أن يتغير يتغير إلى أفضل الجلسة مع النفس كانت مفيدة لقديس التوبة وكانت مفيدة أيضا لقديسي التكريس يعني الذين كرسوا أنفسهم لله سواء في مجال الرهبنة أو في مجال الكهنوت أو في مجال الخدمة عموما التكريس كانت بعد جلسة قوية مع النفس استقر فيها الشخص أن يعطي حياته لله وإحنا دلوقتي على أبواب عام جديد يا ريت يكون جديد في كل حاجة ونتذكر العبارة اللي بنقولها في صلاة باكر فلنبدأ بدءا حسنا نبدأ بدءا حسنا في العام الجديد صفحة جديدة ربنا ادها لنا لا نريد أن نكتب فيها إلا كل خير ليس هذا فقط وإنما أيضا أن ننمو في النعمة والبركة ننمو روحيا وننمو ثقافيا وننمو اجتماعيا احنا كل سنه بنتكلم الكلام ده وكل سنة نتكلم كيف نستقبل عاما جديدا لدرجة اني نشرت لكم كتابا عنوانه كيف نبدأ عاما جديدا ومع ذلك كثير من الناس الطبع هو هو والاغلاط هي هي ونبدأ عام جديد لكن لا تتجدد حياتنا ولا تتغير ونبقى كما نحن ونبقى كما نحن مفروض ان جلسة الانسان مع نفسه يأخذ فيها قرارات تغير حياته وبعدين هذه القرارات ينفذها وممكن ياخد تدريب روحية لكي ينفذها فايه حكاية الجلسة مع النفس دي تحاسب نفسك على كل خطايا العمل كل خطايا اللسان كل خطايا الفكر كل خطايا القلب كل التقصير في الروحيات أو عندكم كم يوم يقعد الواحد بينه وبين نفسه يجمع كل الأخطاء القديمة وبالأكثر وبالأكثر تشوف ما هي الخطايا الثابتة عندك الخطايا التي تذكرها في كل اعتراف لا انت تتركها ولا هي تتركك وغالبا الخطايا الثابته بتكون من ضمنها الخطايا المحبوبه اللي الواحد يحبها او الخطايا التي يضعف الانسان امامها جايز يكون قوي في حاجات كتيره لكن في دي بالذات ضعيف او الخطايا التي تحولت الى طبع بقت طبع من طباعك زي مثلا انسان بيجي الكنيسه وبيعترف وبيتناول ولكن عنده خطية الغضب ثابتة فيه أي واحد يزعله في حاجة بسيطة تلاقيه يغضب ويثور ويزعل ويتعب أو واحد عنده خطية مسك السيرة دايما يمسك سيرة الناس وبرضه يروح الكنيسة ويعترف ويتناول وبرضه مسك السيرة ماسكة فيه برضه مش قادر يسيبها او واحد عنده حكاية الكآبة او التشاؤم برضه مش راضية تسيبه لا الكآبة ولا التشاؤم النهاردة يوم كم في الشهر ستة وعشرين يقول بس اهي ستة وعشرين يبقى مضاعف 13 ربنا يستر على اليوم ده ينتهي بخير ويفضل برضه مهما تناول يخاف من الحاجات من ال 13 ومضاعفات ال 13 في الشهر العربي وفي الشهر الافرنجي وفي الشهر القبطي ده في ناس ما يركبوش الاسانسير على الدور 13 ينططوه من 12 ل 14 كده م? امريكا احنا في افريقيا المهم ان ايه ان برضو الطبع مش راضي يتغير الطبع مش راضي يتغير او مثلا انسانة كثيرة البكاء يعني ربنا خزن كمية من المياه الغزيرة داخل عينيها الطاهرتين اقل لمسة كده تنزل الدموع تنزل تنزل تنزل تنزل وبعدين جايز نتيجة البكاء دي تخسر الموقف وخصوصا مع الناس اللي ما يحبوش النكد في ناس ما يحبوش النكد إلى حد يبكي ياخد بعضه ومشي أو إنسان مثلا عنده كثرة الجدال والمناقشات والحوار أقل موضوع صغير كبير تلاقيه يناقش ويجادل يا عم ما خلصنا ما لا ما خلصناش حاجة تتعب فمفروض ان الانسان يجلس مع نفسه ويشوف الخطايا المتكررة والطباع اللي بتهاس منه ويتوب عنها ايضا مفروض الانسان يحاسب من جهة ضميره اي نوع من الضمائر هو لان ساعات الواحد ضميره يسمح له باي حاجة وممكن ضميره يبرر له اي عمل ويعذره في اي عمل يعمل زي ما هو عايز وتلاقي الاعذار والتبريرات لا ومال وجرى ايه ودي فيها ايه دي احترس ان يكون ضميرك من هذا النوع او ان ضميرك ما عاد يؤنب وما عاد يوبخ في الاول كان الواحد لما يغلط ضميره يأنبه دلوقتي بقى زهق من التأنيب يجي ضميره يأنبه يقول له اسكت انت انا فاهم الموضوع وخلاص وضميره بقى ضمير غائب او ضمير مستتر ففي اللغة العربية في حاجة اسمها الضمير الغائب والضمير المستتر جوازا أو وجوبا زي ما يطلع أو ضمير يسمي الخطايا بغير أسمائها يسمي الخطايا بغير أسمائها يعني يقعد يتريق على واحد لغاية لما يسلخه وبعدين ضميره يقول ابدا احنا ده انا بهزر بقى ده نوع من الداله مين قال لي ان الداله الداله يعني تتريق على واحد وتنكت عليه وتقول دي داله فكر في ضميرك كيف يكون ضميرا صادقا ضمير صالح زي بولس الرسول يقول ضمير صالح امام الله لان في ضمائر غير صالحه يا ريتك في العام الجديد ايضا تفكر في عقليتك كيف تنمي عقليتك كيف تنمي ثقافتك كيف تزداد علما وفكرا ويبقى ليك عقل يلم بكل شيء وما فيش حد يقدر يضحك عليه تنمي معرفتك شوف ايه القراءات اللي انت بتقراها وهل هي صالحة ليك ام لا وهل فكرك نافع ام لا ايضا في العام الجديد فكر في الوقت بتاعك الوقت ده جزء من حياتك فلما بتضيع وقتك يبقى بتضيع جزء من حياتك يبقى حياتك رخيصة عندك لدرجة انك انت بتضيع الوقت الوقت بتاعك ده وزنة ربنا اداها لك وهيحاسبك عليه ومفروض انك انت كل وقتك تستخدمه للخير الخير ليك والخير لغيرك والخير للمجتمع عموما لكن واحد يضيع وقته في التافهات او يضيع وقته في المعصرات او يضيع وقته في الكسل يبقى بيضيع حياته يعني قليل من الناس اللي بيعترفوا اللي يتكلموا على وقتهم يتكلموا على سلبيات معينه لكن ما بيتكلمش على الوقت اسأل نفسك هل وقتك لك أم عليك مش بس وقتك انت انما وقت غيرك زي واحد يمسك واحد تاني في التليفون وينزل كلام كلام كلام كلام كلام وهو مش عارف اللي قصاده فاضي ولا مش فاضي ما يهموش الوقت هو وقته عنده واخد راحته يفتكر غيره برضه بالشكل ده انا عايز نوبة اكلمكم عن عن موضوع اسمه اداب التليفون اداب التكلم في التليفون هيجي لها وقت يعني ده موضوع مهم او واحد مثلا الحاجة اللي بتتشرح في دقيقة يقولها في عشر دقايق او يقول عنها محاضرة وهي تتشرح في دقيقة تبص تلاقي اللي قصاده يقول له ايوه فهمت يقول له لا ده انا لسه ما اقول وبعدين يتكلم يقول له ايوه يا حبيبي فهمت فهمت فهمت يقول له لا ده فيه كمان تاني حاجه مش معقوله انا فاكر مره وانا اسقف حصل لي حاجه زي كده برضه حد بيكلمني في التليفون وهات يا كلام كلام كلام وانا معايا ضيوف معايا ضيوف لا ده شيء مهم لدرجة اني خدت السماعة وحطيتها كده على كرسي وابتديت اتكلم مع الضيوف وسبت السماعة مستريحة تسبح في نوم عميق بعيد عن الناس اللي بيكلموني وبعد عشر دقايق رفعت السماعة لقيت اللي بيكلمني بيقول ايوه هقول لك كمان فبرضو انت في العام الجديد فكر في وقتك ووقت الناس فكر في وقتك ووقت الناس وهل بتقضي في الروحيات نفس الوقت اللي بتقضيه في الملاهي الاخرى يعني عندك توازن في توزيع الوقت ولا لا ايضا في العام الجديد فكر في التوبة كيف تترك الخطايا وايضا كيف تفكر ما هي النقائص التي عندك لكي تكمل نفسك فيها في محاسباتك لنفسك في العام الجديد او نهاية العام القديم فكر في علاقاتك علاقتك مع الله علاقتك مع الناس علاقتك مع نفسك علاقتك مع الله من جهة محبة ربنا ايه مقدار محبة ربنا في قلبك علاقتك مع الله من جهة الصلاة هل تعطيها الوقت الكافي أم دقايق وخلص واحد يقول لك لا ده أنا مواظب على الصلاة الصبح بقول أبانا الذي وبالليل بقول أبانا الذي طب أبانا الذي دي ما تاخدش نص دقيقة ولا ربع دقيقة حتى وبالليل كمان أبانا الذي يعني ربع وربع ونص افرض دقيقة دقيقة تديها لربنا بينما اليوم فيه 24 ساعة والساعة فيها 60 دقيقة يعني اليوم فيها 1440 دقيقة فأنت بتدي لربنا واحد على 1440 يبقى ايه الحكاية دي بقى وعايز تروح ملكوت السماوات على النسبة دي بتاعت واحدة ولا إيه؟ ده اللي يدخلك ملكوت سماوات امسك الساعة وشوف أبانا الذي بتاخد ايه تاخدش النص دقيقة يا ريت تشوف ايه علاقتك بربنا في الصلاة في قراءة الكتاب المقدس في قراءة الكتب الروحية وايه علاقتك بالناس ده موضوع طويل برضه إذا قلنا عن محاسبة النفس لا نقصد فقط الأفراد إنما نقصد أيضا الكنائس والمؤسسات والجمعيات وإيه مدى محاسبة النفس هل الكنائس بتهتم بالفقراء كما تهتم بالمباني مثلا والتعمير انا هاجي في نوبة واطلب من كل كنيسة كشف بالايرادات والمصروفات واشوف بيدوا ايه للفقراء في كنائس تعمل كشف كبير كده وتدي ده 10 جنيه ده 20 ده 10 20 الى اخره ال 10 جنيه دي تعمل ايه دي؟ وال 20 جنيه تعمل ايه؟ ده شهريا يعني افرض هيجوا يتغدوا بكيلو لحمه ولا حاجه الكيلو بكام دلوقتي؟ بيطلع ها؟ أكثر من عشرين ده لو اشتروا كيلو عظم مش هيكفي العشرين ففي الكنائس حاسبوا أنفسكم قبل ما حاسبكم ولما حاسبكم مش حاسبكم عشان يعني تقدروا من دلوقتي قبل ما اطلب الحساب تلفقوها زي ما انتوا عايزين لكن انا هشوف ما بيخلش عليا التلفيق ابدا انقرها كده تطلع مظبوطه ما مدى العنايه بالفقراء بالنسبه للكنائس التي تصرف مئات الآلاف على التعمير والفقراء غلبة ونهار ما قلبهم يحن على الفقراء يبعتوهم للبطرخانة عشان تصرف عليهم طب وانتوا ما تاخدوش بركة الفقراء ليه ما تخلوش جزء ثابت من الميزانية للفقراء يخلوا جزء من الميزانية ثابت للفقر في إحدى الكنائس في مصر الجديدة عملوا حسابهم يدوا عشرين في المية للفقر كل شهر من الإيرادات مش من صافي الميزانية وفي الأعياد يدوا خمسين في المية وبعدين قال لي الأب الكاهن اللي مسؤول قال لي لما عملنا كده زاد الإيراد زاد الإيراد ليه بقى زاد الإيراد اللي عايز يدفع عشوره بيقول أنا بدفع عشور دي للفقراء فلما يلاقي الفلوس اتصرفت على حاجة تاني ما يكونش ليه نفس يدفع لما يلاحظ ان الفقراء بياخدوا حقهم يضطر يدفع قلبه يشجعه ان يدفع اكتر واكتر واكتر فبرضه انا عايز اشوف ايه مدى العناية بالفقراء ليس من جهة الكنائس فقط انما من جهة الجمعيات الخيرية انا زمان قبل الرهبنة كنت برضه بشتغل في المجلة وكنت بلاقي ان بعض الجمعيات يعتبرون ان نجاح الجمعية ان يزيد الرصيد ان الرصيد يزيد في ايامهم لدرجة ان كتبت مقالة افتتاحية في مجلة مدارس الأحد حينما كنت رئيسا لتحرير هذه المجلة مش عارف سنة خمسين ولا واحد وخمسين يعني من قيمة خمسين سنة المقالة الافتتاحية عنوانها شيطان الرصيد شيطان الرصيد هم عايزين يزودوا الرصيد وما يهمهمش ويفتكروا زيادة الرصيد معناها انهم نجحوا لا السيد المسيح كان دايما يخلي الصندوق فاضي وده اللي كان بيتعب يهوذا منه باستمرار الصندوق فاضي لدرجة لما جم يطلبوا منه الجزية ما لقاش عنده فلوس فقال لبطرس ارمي السنارة بتاعتك ويطلع إصدار وادفع عني وعنك ما كانش معاه فلوس فاحنا عايزين تصرف وربنا يبعت تاني طول ما عندك رصيد كبير ربنا يقول لك اعتمد على الرصيد لما تخلص ابقى ابعت لك غيره فخلص النقطة الثانية في العام الجديد التعليم ايه مدى التعليم في الكنائس سواء بالنسبة لمدارس الأحد أو بالنسبة للآباء الكهنة او بالنسبة للاباء الاسقفة ايه مدى القيام بالتعليم بالنسبة للناس يعني النقطة الثالثة الافتقاد لازم كل كاهن يحاسب نفسه على افتقاد الشعب الشعب كله بحيث ان لا توجد عائلة الا ويكون زرها لأن كل واحد ليه ناس بيحبهم ويحبوه بيفوت عليهم كتير لكن الافتقاد بالنسبة لعامة الشعب كلهم ساعات ما تكونش موجودة نفس الوضع بالنسبة لخدام الجمعيات نفس الوضع بالنسبة لخدام مدارس الأحد أهمية الافتقاد أنا كل كاهن جديد بيترسم بقول كتعليم عام السنة الأولى للكاهن الجديد ينبغي أن تركز في الافتقاد بالافتقاد يتعرف على الشعب والشعب يتعرف عليه ويعرف مشاكلهم ويعرف حلها إلى آخره وأنا إن شاء الله هيكون لي لقاءات بالآباء الكهنة لأن أنا أعترف أن أنا مقصر في هذه الناحية ومفروض ان انا احاسب نفسي على الموضوع ده دلوقتي فنعمل افتقار طبعا ما اقدرش اعمل اجتماع لاباء كهنة القاهرة كلهم هيجي 300 واحد ولا اكتر فممكن ان احنا نخليها اجتماعات على مستوى الاحياء على مستوى الاحياء يعني نوبة اقعد مع كل كهنة شبرا نوبة اقعد مع كل كهنة مصر الجديدة ومع يجاورها من أحياء زي المطرية وعين شمس وقبة إلى آخره نبقى أقعد مع مصر القديمة نبقى أقعد مع وسط البلد يعني يكون لي لقاء معكم لأن زي ما أطالبكم بافتقاد الناس لابد أن أطالب نفسي بافتقادكم آخر حاجة نقولها بالنسبة للعام الجديد هو أن احنا نصلي إلى الله أن يكون عام هدوء وسلام لأن عام اللي فات كله حروب وتعب قلب وقنابل وطيارات آخر حاجة نقولها بالنسبة للعام الجديد هو أن احنا نصلي إلى الله أن يكون عام هدوء وسلام لأن عام اللي فات كله حروب وتعب قلب وقنابل وطيارات وطلقات ربنا يستر صلوا من أجل العالم تفضل من الليل ويدك سبقني كي يوكي عجبني بمعادي كريم كاي سقيون سقيون عام دين وشيبون قوي مجيوبين شوي سدود بغري سدود بمسيبون خيني بيوت خاقعوني اونتي روس يمونون اينا أكيد خارج سموز تيمة وين ديمة شين سيد كلمة كلو انت يا كوبن وران تيما سوطانا بكد يصب من دي ضابين تصوفيا انت صولو من بابن من بارك لتوفي طبقية جنيا بو الصولوس فلسفي عريب وكنب تاويرات من بنيود الطيوت نار شيرس بابا شينوتين من نيوتين يبسكم وسنيت كينين انا بنوت انديت نفي تقرون جنو سرونو سرال ميشرون بنوان سيوني ريني كورن دي سبيون نوغاليتيو صابت تنو شرب جيم كورم دو بارس سريا كنت بكاري نوبينا لي ورخين ويرين قدام نشتين لا كريه ليسون كريه ليسون كريه بلوك السنة من اسمه يرو اسمه يرو اسمه يكون يبلغم باسمه
ليترأف الله علينا ويباركنا وليسر وقعه علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاب في الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة هذا الصوم الميلادي البتولي وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأنبرويس وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم المقدسة وهبتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بنوت امين استشعر أورون تجيرين مينانا تجيرين سمنانا تجيرين جكنوفنا نقول جيسو كتاتي قوم نمبي او نمبي دسمو نمبي اماهي شيني امين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماء امين محبة الله الاب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام رب يكون معكم وما روحك ايضا كل سنة طيب يا سيدنا